خاتم المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد بقيت لنا بقية من شرح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق وتعرضنا له في الحلقة الماضية وكانت بقيت بقية كنت أريد أن أتمم الكلام عن الحديث بها فأنا أرجئ هذه التتمة إلى الحلقة القادمة إن أبقاني الله عز وجل والتقيت بكم مرة أخرى ولكنني كما وعدتكم في الحلقة الماضية أنني سأذكر شيئا عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي فشت في الأمة من قديم منذ بدأ الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتنة التي حدثت بمقتل عثمان رضي الله عنه ثم بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانقسام الأمة حين ذاك إلى فرقتين كبيرتين إلى فرقة الشيعة وإلى فرقة الخوارج وبدأ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في أو يعني في في ذلك الزمان ثم انضاف إلى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أخطاء المحدثين أو أخطاء الرواة وهي متنوعة كثيرة بحيث أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة بكل أقسامها تعد بالألوف المؤلفة وفشت هذه الأحاديث في كتب المصنفين حتى في كتب بعض كبار أهل العلم من الفقهاء مثلا أو من المفسرين بل ومن بعض الذين ينتسبون إلى صناعة الحديث فاحتياج الجماهير إلى القراءة القراءة في كتب العلماء على اختلاف موضوعاتها فكانت تصادفهم هذه الأحاديث فثقة منهم بالذين صنفوا هذه الكتب ظنوا أن هذه الأحاديث صحيحة فبدأوا يرددونها ويستدلون بها سواء كان في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام أو كان في فضائل الأعمال أو نحو ذلك وفي أسباب النزول وفي تفسير الآيات المهم أن يعني المسألة كبيرة وجسيمة ومنذ امتن الله سبحانه وتعالى علي بمعرفة علم الحديث وأنا أحذر من هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة تبعا لأئمتنا الذين يعني لم يألوا الأمة نصحا بوضع الضوابط العلمية لمعرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو تحذير الناس منها والنص على بعضها والنص على أخطاء الرواه والكلام ده فأنا الحقيقة يعني في هذه الحلقة أريد أن أعطي إطلالة عامة لبرنامج أريد من ق- من منذ فترة طويلة أن أنفذه على أي قناة فضائية على حسب ما تتسع له يعني يتسع له وقتي وهمتي أيضا لأن الموضوع طويل وكبير لكن الذي أغراني ويلح علي أن يعني أبدأ في هذه المسألة الكثرة الكاثرة التي أتلقاها من الأسئلة من كافة مستويات الناس عن الأحاديث لا سيما من الأئمة والخطباء الذين يتصدرون لتعليم الناس ولخطبة الجمعة وإعطاء الدروس ونحو ذلك حتى يعني قبل أن أدخل إلى الحلقة الإخوة أعطوني ورقة من عدة ورقات من الأسئلة التي يعني يرسلها إخواننا المشاهدون على شريط الرسائل القصيرة فيها حوالي يعني أسئلة عن ستة أو سبعة أحاديث يسألون عن درجة هذه الأحاديث لكنني أريد أن أبدأ بيعني مقدمة مهمة في هذا الموضوع نحن نعلم أنه لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمدا ولا خطأ أما عمدا فقد ورد النص في ذلك بالحديث المتواتر لفظا ومعنى وراه يعني نحو من سبعين صحابيا وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ده ده هذا قسم لوحده القسم الذي يكذب متعمدا هذا يعني ليس عنده دين وإن استحل الكذب, الكذب كفر النوع الثاني من الكذب وهو الخطأ غير المقصود من رواة صالحين يعني ناس فضلاء وأتقياء وأصحاب ديانة لكن لم يضبطوا الحديث يسمع الكلام يبدل لفظة بلفظة أو يبدل كلاما بكلام بسبب عدم تركيزه كما قال يعني يحيى بن سعيد القطان أو الإمام مالك أيضا قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث قال الإمام مسلم بعدما روى هذا الكلام في مقدمة صحيحه يعني يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب هذا الجنس يخشى أن يدخل كما قال ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين يخشى أن يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وهو يرى يعني فابن حبان يقول أن كل من لم يتحرى البحث عن صحة هذا الحديث يخشى أن يدخل تحت هذا الحد... تحت هذا الوعيد والخطأ يطلق عليه الكذب بلغة الحجازيين ليه لأنه بخلاف الحق لأنه بخلاف الصدق سواء يعني حتى وإن لم يتعمد الحديث الضعيفة والموضوعة كما قلت التي فشت في الكتب وما من رجل يصعد منبرا أو يخطب خطبة إلا وتجد بعض هذه الأحاديث مندرجة تحت موضوعه احنا عايزين ننبه الناس إلى خطورة هذه الأحاديث وسأحاول بقدر المستطاع أن أذكر الأحاديث المشهورة التي يعني يتكلم بها كثير من الناس يعني مثلا من الأحاديث المشهورة التي يرددها الناس حديث القدسي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري و... هذا الحديث حديث باطل تفرد بروايته راوي اسمه عبد الله بن واقد الحراني وأورد الإمام ابن حبان هذا الحديث في ترجمته في كتاب المجروحين وقضى على حديث هذا بالبطلان ووافقه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال عندما أورد هذا الحديث الحديث ده كتير تسمعه من يعني رجال حتى لهم شأن يعني لكن ليس الحديث من صناعتهم كذلك الحديث القدسي الذي حكم الذهبي أيضا عليه بالبطلان قال الله عز وجل إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتقرب, إلى أتقرب أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي أهل شكري أهل, أهل ذكري أهل محبتي أهل شكري أهل نعمتي أهل معصيتي لا أقنط من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب والحسنة عندي بعشر أمثالها وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها هذا كذب لم يقله رب العزة تبارك وتعالى ولم ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل كذلك مثل حديث ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن هذا باطل لا أصل له لا إسناد له برضو حديث من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من أرضي وسمائي وليلتمس له ربا سواي برضو ده محشور من زمرة الأحاديث المكذوبة على رب العزة تبارك وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابي الذي نسبوا إليه هذا الحديث وعلى الرواة الذين رووا هذا عن الصحابي إلى آخره ومن الأحاديث برضو اللي هو يعني بيسألوا عنها صلوا وراء كل بر وفاجر هذا الحديث ضعيف حديث إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فجنودهم خير أجناد الأرض هذا باطل كذلك حديث إياكم وخضراء الدمن يعني بحاول الأحاديث اللي هي وردت ان انا احكم عليها اديلها بس حكما عاما ثم بعد ذلك ارجع اليها وابين لكم سبب ضعفها بس انا بديلكم برضو مجموعة من الاحاديث التي وردت الي اهوت مثل عبدي اطيعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون هذا كذب وبرضو الحديث القدسي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أشغلتك بما تريد ولا يكون إلا ما أريد يعني الكلام ده برضو هذا كذب لا يصح كذلك برضو الجنة تحت أقدام الأمهات هذا لا أصل له وحديث والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أيضا هذا واهن ضعيف يعني جدا قصة الحمامة اللي عششت على غباب الغار والعنكبوت والقدة هذا أضي ضعيف لا يثبت برضو طلع البدر علينا من ثنيات الوداع لمن لك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاء إلى ال ال ال من مهاجرا من مكة إلى المدينة طلع الولائد يستقبلونه بالدفوف ويغنوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع إلى آخر البيت اللي انتم عارفين هذه طبعا يعني أنا يعني اللي يقول هذا الكلام على الأقل مش دارس جغرافيا اللي يقول هذا الكلام دارجه ليه لأن ثنيات الوداع إنما هي في الشمال لا يراها أو لا يمر عليها إلا القادم من الشام وانت نازل كده رايح المدينة فإيه اللي دخل ثنيات الوداع إيه اللي جاب ثنيات الوداع كمكان ما بين مكة والمدينة الكلام ده لو افترضنا جدلا أنه صحيح يعني يمكن أن يقال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك من غزوة تبوك تعرف تبوك كانت في الشمال لما رجع من تبوك ورجع المدينة واستقبلوه وقالوا طلع البدر علينا الكلام ده حتى لو ثبت بإسناد يعني ممكن نقول ماشي الحال على أساس أنهم إيه يمرون على ثنيات الوداع برضو حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له هذا منكر وحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان هذا حديث ضعيف وحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي هذا أيضا حديث لا أصل له حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني هذا باطل يعني ليه لأن, لأن جفوة النبي كفر جفوة النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولم يقل أحد من المسلمين قط أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها من أجل القربات أنها داخلة في مناسك الحج بل الإنسان إذا ذهب فحج ولم يذهب إلى المدينة أصلا فحجه صحيح ولا شيء فيها وزيارة المسجد النبوي على يعني صاحبه أفضل الصلاة والسلام ليست في شيء من مناسك الحج إزاي بقى يقال, يقال من حج ولم يزرني فقد جفاني وجفوته يعني من كبائر الذنوب إن لم تكن كفرا والعياذ بالله فبرضو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافع بها هذا منكر أيضا اطلب العلم ولو بالصين هذا باطل صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى زكاة الفطر هذا ضعيف أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال عند الله الطلاق هذا برضو إيه آه برضو آه يعني من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت لي لأنه ليس هناك حلال بغيض إلى الله بل الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما حرمه الله وأبغضه فإذا أباح الله عز وجل شيئا لا يكون بغيضا إليه تبارك وتعالى بل لابد أن يكون مما يرضاه لعباده وحديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش هو الحديث ده باطل هو اللي وضع الحديث ده فاكر العرش ده كرسي ده ده ده في كل ثانية تحدث حال الطلاق في جنبات العالم كل ثانية يعني كل ما واحد يقول لمراته أنت طالق العرش يهتز ده هو العرش ده إيه فبرضه يعني أنا عايز أقول دي نماذج من الأحاديث التي وردت إلي وكثيرا ما نسمعها على أعواد المنابر ونسمعها من الخطباء وبكل أسف في الإذاعات وفي الفضائيات والكلام ده الحقيقة أنا يعني عايز أقول أن قصة الأحاديث الضعيفة كيف دخلت على المسلمين لها قصة دامية ومع قلة حرس الحدود حول يعني هذه المسألة يتسع الخرق على الراقع فيها علم الحديث هذا العلم الجليل الذي لا يعرف في أمة من الأمم إلا للمسلمين وحدهم هذا العلم هو العلم الكفيل بذب الكذب والخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة كانت بدايتي في معرفة أو في محبة علم الحديث سببها حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ف والبداية دي كانت وأنا كنت في سنة ثالثة ثانوي كان سنة 75 وكنت جئت جئت إلى القاهرة بسبب يعني كان امتحان الثانوية العامة زمان كانت بعبع دلوقتي ما عادلاش قيمة التعليم كله خف خف وزنه والطالب الغش بقى على في كل مكان حتى كأن الغش صار واجبا مش هنقول مستحبا بل بعضهم قد يتقرب بمسألة الغش لا الثانوية العامة زمان كانت بعبع فعلا لما يكون طالب في الثانوية العامة كان بيبقى في حالة طارئ حقيقية في البيوت فبسبب الضغط العصبي والكلام ده ما قدرتش جيت القاهرة عند أخي شقيقي الأكبر فكان ساكن في شارع مصر والسودان وكنت أنا إيه بصلي الجمعة عند الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وأسأل الله أن يرفع درجاتي في الجنة شيخ كشك يعني تعلمنا منه في بداية الدعوة كثيرا أكثر حاجة أنا تعلمتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله أن عاطفتي نحو ديني يمكن ما تعلمتش منه علم كثير وإن كنت فيما بعد صاحبته لما دخلنا السجن مع بعض سنة 81 ويعني شرفت بأنني كنت معه في فترة من الفترات وكان رجلا يعني يبكيك ويضحكك في آن واحد كان له يعني رقة قلب رحمة, رحمة الله عليه المهم الشيخ عبد الحميد كشك ده يعني كان خطيبا من الطراز الأول كان رجل مفوها ويعني كان في يعني صوته نبرة حزن وكان عنده جزالة عنده جزالة في صوته وكان فصيحا في خطابه ينتزع الدمع من المآقي حتى من غراء من غلاظ الأكباد المهم ان ال ال ال ال وانا اصلي الجمعه وطبعا كانت الانسان بيبكي بقى ليه كل الناس اللي حواليه بيبكوا فكنت انا برضو اول لما الاقي واحد بالذات كبير وملتحي ولحيته بيضه وعمال يبكي كنت على طول ابكي زيه وبعد الخطبة نطلع بقى نلف على تجار الكتب اللي عاملين ايه يفرشين كتب على الارض وكده المهم انني ظفرت بكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني الحكاية دي انا حكيتها ولكن انا مضطر اقولها يعني مش مش هطول فيها قوي لان انا حكيتها قبل ذلك ربما اكثر من مرة فوجدت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الالباني رحمة الله عليه آه وبعدين فتحت الكتاب أعجبني أسلوبه وما كنت مش فاهم كتير منه لكن كان يعني ثمنه باهظا بالنسبة لمثلي كان ب 30 ب 30 قرشا آنذاك وأنا لم يكن في جيب إلا خمسة قروش فتركت ال- الكتاب ويعني آه، لفيت لفيت لقيت تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني فالتقطت الكتاب على طول وبعدين فتحته عجبني كان بخمسة قروش دفعت كل اللي في جيبي وخدته المهم ان الشيخ الألباني رحمة الله عليه بهذا الكتاب فتح عيني على مسألة الأحاديث وضعيفه والكلام ده طبعا ده بعد ما حصلت الكتاب الأصلي في الجمعة اللي بعديها بدأت أبحث عن كتب الشيخ الألباني لقيت الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني وكان آنذاك بينشر 100 حديث ب 100 حديث ما كانش ال- ب 500 حديث زي ما حصل بعد كده لا ال 100 حديث الأولى كانت في جزء لطيف المهم قعدت أتصفح الكتاب آه، أسلوبه جزل وحاسس بفخامة في الكتاب ومش فاهم حاجة بس إيه كانت الحسنة اللي الشيخ رحمة الله عليه أسداها لي وأسداها للجيل كله أن كان يجيب الحديث ويذكر درجة الحديث تحتيه وبعدين يخرج الحديث ويذكر ليه هو حكم عليه بالوضع أو بالضعف أو بالبطلان أو الشذوذ أو إلى آخره فوجدت في المئة حديث الأولى حوالي يجي 10 15 حديث الشيخ كشك بيقولهم في الخطبة والشيخ الألباني حاكم عليهم بالوضع أو حاكم عليهم بالضعف أو حاكم عليهم بالوهاء فأنا كبرت في دماغي المسألة آه، ان ان الشيخ كشك بيقول احاديث فبقيت محتار الشيخ كشك هذا الضخم الكبير ازاي يقول احاديث مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام ازاي حاجه زي كده يعني مش قادر استوعبها مين اللي غلطان هل يا استاذ الشيخ الالباني هو اللي غلطان ولا الشيخ كشك اللي غلطان حصل عندي نوع من الن- النزاع القلبي جوايا يعني. المهم يعني إيه، قضيت الاسبوع وانا اقرا في السلسله في البيت حديث الاولانيه ونفسي تصارعني ازاي الشيخ كشك بيقول احاديث موضوعه مش قادر افهم يعني وده رجل عالم جليل كبير كنت لسه يا دوبك لسان بيحبو في العلم ما اناش عارف بقى مراتب العلماء ولا عارف سمت العالم ولا من هو الذي يطلق عليه عالم ولا يطلق عليه واعظ ولا يطلق عليه مفكر التقسيمات الحديثة دي ففي يوم من الأيام بعد حوالي أسبوعين كده آه، حضرت برضو آه، كالعادة عند الشيخ آه، كشك رحمة الله عليه وإذا به يقول إيه الحديث الآتي اللي هو الحديث الذي رغبني في دراسة علوم الحديث وفي نفس الوقت جعل همي ووكدي إن أنا أبقى حارس على هذه السنة أذب الكذب عنها أسوة بأئمتي الذين سبقوني في كل الأعصار آه، الشيخ رحمة الله عليه كان بيتكلم عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه فأورد هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ويتجلى لأبي بكر خاصة الناس صرخت بقى وانا برضو ايه انفعلت وبكيت برضو يعني ما يعني برضو ايه الجو العام مشحون والكلام ده والكلام ده كان قبليه كلام يهيج الاعصاب وبعديه كلام لكن يعني الحديث ما ركبش على قلبي ما جاش على قلبي برغم انه ما فيهوش حاجه يعني لو صح ما فيهوش معنى منكر يعني بس مش عارف ليه انا شكيت فيه شكيت في هذا الحديث اول ما آه، آه، خلصت الخطبه وذهبت ادور على ايه آه، اي كتب للشيخ الالباني في الاحاديث الضعيفه لقيت الجزء او القسم الثاني ال100 حديث الم- ال- ال- ال- القسم الثاني ال200 تتمه ال200 حديث ال100 حديث الثانيه يعني. قعدت ابحث بقى في الجزء الاول والجزء الثاني عن ال- الحديث ده ان الله تجلى ما لقيتش الكلام ده خالص ذهبت الى مكتبه من المكتبات قلت له ما عندكش اي كتاب في الاحاديث الموضوعه والضعيفه والكلام ده فاعطاني قال لي عندك دور في الرف ده قعدت ادور لقيت كتاب لابن القيم اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف بدات ايه أ- أ- ابحث في الكتاب واذا بي اجد هذا الحديث الذي ذكره الشيخ على المنبر وحكم ابن القيم عليه بالبطلان او بالوضع الوضع يعني مكذوب يعني والبطلان يعني اخو اخو الكذب بس الفرق ما بين الموضوع والباطل ان الموضوع واحد افتراه ألفه انما الباطل ممكن ي- يعني يخطئ انسان فيه ينقل كلام الناس يجعله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام فأول ما, ما, ما, ما وقفت على كلام ابن القيم كدت أن أطير فرحا إن أنا عايز إيه أنا شايف إن الحديث الشيخ بقى بيقول أحاديث ضعيفة وأنا حينئذ ك- كبران أوي في دماغي إن لا يحل لأحد قط أن يروي حديثا ضعيفا وإن من تمام النصيحة أنه لا بد أن أنصح ومش عارف إيه كبرت في دماغي فكان الشيخ رحمة الله عليه الشيخ كشك يعني له درس ما بين المغرب والعشاء في في المسجد عين الحياة اللي هو موجود في دير الملاك هناك في مصر السودان المهم رحت المسجد والمسجد كان غاصا بأهله بعد ما صلينا المغرب عايز أدخل للشيخ أقول له بس أنا يعني فتى صغير والشيخ يعني شهرته طبقت الآفاق وعندي يعني هيبة منه كده المهم على ما وصلت له كنا طابور على ما وصلت للشيخ وهمست في ودنه كده قلت له يا شيخنا يعني آه انت حضرتك قلت ان في حديث كذا كذا كذا ان الله يتجلى ل- قال لي ايوه يا ابني ماله الحديث يعني قلت له و- وانا اتعثر في اذيالي انا مش عارفه مش عارفه أكل مش عارفه اتكلم اقول له ده كذب ازاي تقول كذب مش عارفه اقولها ازاي ومش عارفه رد فعله هيكون ايه يعني فقلت له الحديث ده ابن القيم بيقول عنه ان هو مكذوب قال لي مكذوب ايه ده حديث صحيح طب مكذوب ليه ايه يعني اللي فيه يعني هو يعني ابو بكر ما يستاهلش ان ربنا يتجلى له وهو ثاني اثنين اذ هما في الغار قال كلام مش قادر اضبطه الان مش قادر اجيب الفاظه يعني لكن الح... ال- الكلام كان في هذا الايه كان في هذا المحور انا انا اتلبشت بقى اول ما قال الكلمتين دول عرقت بقى وحسيت ان ارض تشق وبلعيني مش عارف ارد المهم قال لي كلمة أنا انتفعت بها كثيرا قال لي يا بني تعلم قبل أن تعترض الكلمة دي الحقيقة برغم أنها يعني كانت كأنه رماني بحجر وأحسست بأنني أتعثر في أذي- في ذيلي لكنها فعلا كانت كلمة انتفعت بها كثيرا زي برضو أحيانا يعني الإنسان ب- وطبعا ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان ممكن كلمة من ال ال ال كلمة اتهام تكون آه، يعني آه، انطلاقة نجاح يعني لما أنا آه، ما جبتش في الثانوية العامة مجموع كويس يعني التحق بأشقائي في كلية الطب أبقى دكتور يعني إخواتي أطباء فأنا برضو كنت عايز أنا أكمل المنظومة يعني فما جبتش ال- فكان لي خالي رحمة الله عليه وكان يحبنا جدا والمهم إيه، لقاني كده فقال لي أنت فاشل أنت فاشل أنت فاشل دي كانت سر تفوقي في الكلية بتاعة كلية الألسن لما دخلت الكلية كانت سر تفوقي أنا فاشل إزاي أنا فاشل لا أنا مش فاشل وعايز أثبت لنفسي إن أنا مش فاشل وأثبت لخالي برضه إن أنا مش فاشل فالكلمة دي كانت هي سر نجاحي أو في في في في المسألة المهم كلمة شيخ كشك آه، إيه، فكرتني بحكاية كنت قرأتها ل آه، آه، الفضل بن دكين رحمه الله أنا قلت بعديها فخرجت من عند الشيخ لما قال لي هذه الكلمة كأنما ديك نقرني أنت عارف نقرة الديك بالذات في المنام تساوي الموت زي ما إيه ما عمر بن الخطاب شاف ال- ال- في الحكاية قال إني رأيت أن ديكا نقرني وإني أراه بين يدي أجلي ده كلام عمر بن الخطاب وفعلا لم تمضي عدة ليال حتى طعنه الملعون أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما استحق آه، فنقرة الديك عند العلماء يعني آه، تساوي الموتى يعني ونقرة الديك موت يعني فالفضل بن دكين زي ما اقول ايه يعني كان كان كان في حكايه كده مش عايز اقولها عشان ما اخرجش عن الموضوع بتاعي المهم خرجت واستخدمت او حضر في ذهني كلمه الفضل بن دكين خرجت من انا من عندي شيء كانما دي كنا قراني وانا بقى دم بيغلي بقى ازاي انا مش عارف ارد ازاي مش عارف اثبت طب ما الحديث جميل برضه ايه يعني لما ايه يعني لما ربنا تجلى لابي بكر خاصه ايه يعني ابو بكر وفضل ابو بكر الصديق قعد الكلام المعاني دي تيجي في نفسي وايه الدليل على بطلان الحديث وبتاع قلت مفيش حل في المسألة دي إلا أن أدرس علوم الحديث علشان أفهم الحديث ده ليه ليه ليه يحكم عليه بالبطلان مع ان معناه جميل طبعا فيما بعد عرفنا انه ليس كل كلام حسن يصلح ان تنسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام فان الذين تكلموا بالحكمه من بني ادم كثير ومش كل كلام جميل يصلح ان تنسبه للنبي عليه الصلاه والسلام ليه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تقوم بكلامه الحجة والخطر كل الخطر في مخالفة كلامه فلا يستوي حينئذ كلامه مع كلام غيره حتى وإن كان غيره جليلا بين الناس حتى لو كان القائل هو أبو بكر نفسه كلامه لا يكون ككلام النبي عليه الصلاة والسلام فما ينفعش بقى يجي واحد يقول لك ايه عيب الكلام ده طب ما كلام جميل ما هو احنا بقى يعني ها بنفس هذا المفهوم كذب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بادعاء انه يكذب له لا عليه يعني نوح بن ابي مريم نوح الجامع الذي كان يقال له الجامع قال ابن حبان فيه في نوح ده جمع كل شيء إلا الصدق شوف أحسن عبارة قيلت في نوح الجامع نوح بن أبي مريم جمع كل شيء إلا الصدق كان فقيها وكان زاهدا وكان مصليا في كل حاجة بس انت عارف ده عمل ايه هو الذي وضع مش مش هو لوحده طبعا في آخرون وضعوا بس ده الذي تولى كبر هذا الأمر هو الذي وضع الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن الكريم آه اللي عنده التفاسير الآتية هيلاقي الأحاديث دي موجودة في ذيل كل تفسير سورة هيلاقي اللي عنده تفسير أبي السعود بالذات الجماعة الأزهرية اللي عندهم النسفي تفسير النسفي لازال يعني ايه بيدرس حتى الآن تفسير النسفي وتفسير أبي السعود وتفسير الفخر الرازي والزمخشري طبعا الزمخشري ده يعني قبة الاعتزال ده كانش عنده أي فكرة عن الحديث بتاتا تفسير الخازن برغم أنه يعني ربما يكون أحسن من دول إلى حد ما شوية تفسير الثعلبي وهذه التفاسير التي لا يعرف أصحابها قبيلا من دبير فيما يتعلق بعلم الحديث ولا الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة ولا الكلام ده لوش فكرة القصة دي خالص تلاقيه بعد ما يخلص السورة يجيب لك إيه فضائل السورة زي سورة الواقعة مثلا من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم آمن من الفاقة هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ الذي صح من فضائل سور القرآن يعني أحاديث أحاديث قليلة يمكن بتاع 25 30 حديث فقط الذي صح في فضائل سور وآيات القرآن أما بقية الأحاديث التي وردت فجلها فنوح بن أبي مريم ده كان إيه يقعد يألف من دماغه كده يقرأ السورة وبعدين يشوف السورة دي إيه, إيه المحور اللي السورة بتدور حواليه وهم حاطط حديث ها آه للسورة لما قالوا له هذا الكلام ايه ازاي تعمل الكلام ده قال يا جماعة رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله يعني شوف المصيبة ان هو لما وضع الأحاديث وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يؤجر من وراء ذلك وجاء جماعة من الكرامية فرقة كده قال لك نحن نكذب له لا عليه نحن نكذب له قال هو أنا لما أقول مثلا من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم أمن من الفاقة في هذا اليوم والناس قروا سورة الواقعة هل أنا عملت حاجة منكرة يعني ما خليت الناس يقروا القرآن أهو طيب النبي قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام ما قالش يبقى هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ليس خيرا يبقى ليس خيرا ما تقوليش أنه أرى القرآن لأنه لا فرق عند العلماء بين أن تدخل الباطل في الدين أو أن تخرج الحق منه ما احنا النهاردة في هذا الوقت كثير من الجهلة يخرجون الحق من الدين بدعاوى باطلة لسه قبل ما أدخل الحلقة على طول وواحد بيكلمني وأتتني رسائل كثيرة قال إن في واحد طلع كده من أفناء الناس في زمن الفوضى وغياب صوت الدين وسيف الشريعة طالعين عمالين يكذبوا بالأحاديث من جمضها يقول لك إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم كاذبة وعمال يقول أتحدى ومش أتحدى والكلام ده واحد يثبت لي مش عارف إيه الكلام ده الكلام ده العلماء ردوا عليه ردا ما تركوا مقالة لقائد في المسألة دي وكل شبهات الذين ردوا هذا الحديث من قديم رد عليه علماؤنا ردا متينا لكن إشكال هؤلاء أنهم لا يقرؤون يجيبوا الكلام القديم الذي قاله المبتدعة ويتركون ردود أهل العلم عليه فده ما هو ده لما يأتي رجل على حديث اتفقت الأمة أهل السنة والجماعة ماليش علاقة بالمبتدعة المعتزلة والخوارج والشيعة والجماعة دول هؤلاء مبتدعة لهم أصولهم الخاصة أصول خاصة عملوا الأصول دي فصلوها تفصيلا لرد الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة والنهاردة لما يجي يقول لك مثلا خبر الأحد لا يؤخذ به في العقيدة مين اللي قال الكلام ده في الدنيا من علماء السنة أهل السنة والجماعة ما قال هذا إلا أهل البدع خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة ليه؟ قال لك لأن العقيدة لابد فيها من التواتر الدعوة دي أنت جبتها إزاي يعني؟ جبتها منين؟ هو النهاردة يرد على الكلام ده أنا مش مش عايز أتفرع بس أنا بقول لك إن إحنا الآن متعرضين لفكي الكماشة إدخال الباطل في الدين وإخراج الحق منه ادخال الباطل في الدين عن طريق ذكر الاحاديث الضعيفه والموضوعه في الاستدلال ده ادخال الباطل في الدين واخراج الحق منه انكار الاحاديث الصحيحه وده الاثنين دول الاثنين دول نحن يعني الان يعني بكل اسف بنعاني من هذين الصنفين جميعا فالنهارده اهل البدع لما يجي اصل اصل لما بيأصل الاصل يقصد يرد على أهل السنة والجماعة زي الأصل اللي أنا قلت لكم ده الخبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة الخبر الواحد يعني إيه يا ابني تقصد بخبر الواحد قال لك الذي رواه الواحد والاثنين والثلاثة طب أنت ما بتاخدش في الحديث ده ليه قال لك لأن الراوي ممكن يغلط ولا عقيدة مظنونة لازم يكون الدليل قطعي قطعي الثبوت فيها لأن الواحد ممكن يغلط طب أنا لما أقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن وفي رواية أنه أرسل معاذا ثم أردفه بأبي موسى ورواية أرسل أبا موسى ثم أردفه بمعاذ بن جبل قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن, وأن محمد رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث الذي يعرفه تعرفونه إن شاء الله معاذ بن جبل كان واحد ولا كان مئة واحد كان رجلا واحدا لما النبي عليه الصلاة والسلام يبعثه لأهل اليمن حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مش ده الاعتقاد طيب لو أن أهل اليمن ردوا معاذا ورفضوا هذه الكلمة يبقوا كفار ولا لا هاي أنت هتحكم عليهم بإيه هتحكم عليهم بالكفر ازاي تكفرهم ما ممكن يقول لك معاذ ده ممكن يغلط ما هو فرد واحد مش احنا بيقول لك خبر الواحد يرد في العقيده لا يقبل في العقيده طب ما ده فرد واحد اهو منتهى البساطه يقول له انت رجل واحد وهو يحتمل ان تغلط ويحتمل ان تخطئ لا نريد عدد التواتر عايزين 30 40 واحد يقولوا زيك بالظبط عشان نتاكد انك لم تغلط ارسل خلفه أبا موسى الأشعري أو العكس المهم في الآخر هم اثنين معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما ثبتت الحجة بتبليغهما لأهل اليمن ولا لم تثبت باتفاق كل أهل العلم ثبتت الحجة بنقل هذين لعقيدة الإسلام إلى شعب كامل شعب اليمن إزاي يجي واحد يقول لي إن خبر الواحد لا يقبل ألا في ال في ال طب ده النهاردة مثلا حتى أنت لما بتروح لطبيب عشان يكشف عليك بيقول لك أنت عندك العلة الفلانية أنت بتقول في نفسك هكذا ان من الممكن الطبيب يغلط يعني بقول لك مثلا انت لازم تفتح بطنك دلوقتي اهو لازم تعمل العمليه حالا بتقول له والله انت يجوز عليك الغلط ولا بد ان احنا نعمل كونسولت بقى ونلم 200 300 طبيب ولا حتى 10 15 طبيب حتى يقولوا هذا الاحتمال ان انت تكون غلطان فتفتح بطني وتفتح كرش كده ببلاش حد بيقول هذا الكلام ما فيش حد بيقول هذا الكلام بتاخد الروشته بتروح تصرفها من الصيدليه اليس من الجائز ان الصيدلي يغلط دواء مكان دواء لقرب ال ال الأسماء ولا قرب الأحرف ولا الكلام ده أنت بتاخد الكلام ده ثقة منه بتاخد الحبوب وتقعد تبلبع وقد يكون الدواء غلط وتكتشف ان انت مريض ايه الموضوع ده لا ده, ده مش الدواء عايز ترفع بقى قضية على الصيدلي ولا تروح الكلام ده مش ده كله كلام وارد في حد من الناس كده لما بيروح يقول لا انا لا امن هذا الصيدلي انه يصرف لي الروشته لازم يكون ثلاثة أربعة يقروها عشان اتاكد ان الدواء اللي هيدوني صح ده حتى في واقع الناس يخالفون ذلك في واقع الناس يخالفون ذلك فأنا عايز أقول أن كثير من أهل البدع أو, أو أهل البدع وضعوا أصولا القصد بها أن يتترسوا بها ويقفوا خلفها حتى يصدوا أهل السنة والجماعة الأدلة العدوم يبطلوها فأنا عايز أقول أن إحنا الآن متعرضين للمشكلتين دول المشكلة الأولى كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوع التي يلوكها الناس الحاجة الثانية الأحاديث الصحيحة التي يكذبها الجهلة الذين يتكلمون بلا أي رادع كل واحد بيطلع يتكلم الكلام اللي عايزه وما فيش كما قلت لكم ليس هناك سيف للشريعة ولا حمى للدين علشان أي حد يخاف يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون أهلا لذلك فأنا عايز أقول أن الحديث ده هو حديث الموضوع أو الباطل الذي قاله الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد الحميد كشك يعني كان هذا هو السبب المباشر في أن أدرس علوم الحديث لما بدأت بقى أدرس علوم الحديث وذهبت إلى بلدي إلى المحافظة كفر الشيخ بلدي يعني وبدأت أن أنا أفشي هذا الكلام لم يتحمل كثير من الخطباء اللي هم المشاهير أنذاك منهم واحد رحمة الله عليه لم يتحمل هذا مطلقا تقريبا كان بيحضر من من سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني تقريبا كل أحاديثه كانت موضوعة وكانت مكذوبة فالشباب الذين كانوا يتعلمون عندي بسبب حماستهم والكلام ده ما كانوا يتأدبون مع بعض هذول الخطباء المشاهير وكان ممكن على رؤوس الأشهاد يقول له الحديث ده مكذوب الحديث ده باطل الحديث ده موضوع مين يا ابني قال لك هذا الكلام يقول له والله فلان الفلاني قال ان الحديث ده مكذوب فقامت عليه بقى مشكلة آنذاك وإن أنا علمت الشباب قلة الأدب وإن أنا يعني عمال أنفي في الأحاديث وأتكلم بمزاجي في الأحاديث والكلام ده فعايز أبصر هؤلاء الناس مفيش بيني وبين حد عداوة كل المسألة أنني أريد أن أعلم هؤلاء الناس أن كل الكتب التي يقرؤون فيها حتى لبعض كبار العلماء فيها أحاديث اتفق علماء الحديث على أنها مكذوبة حتى في كتب بعض علمائنا الأجلاء الكبار زي ابن القيم وابن تيمية والكلام ده في حديث يعني كتاب الداء والدواء بتاع ابن القيم رحمه الله ما, ما في أحاديث ضعيفة كتيرة وكتب ابن الجوزي أو كل كتب الوعظ مثلا كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي اللي هو يعتبر تقريبا كل خطباء الأوقاف إلا ما ندر ما بيستغنوش عن هذا الكتاب الكتاب ده إذا كان في مثلا في حدود 3000 حديث فمش أقل من 2000 حديث يدور ما بين الضعف والوضع والكذب والبطلان ألف حديث اللي ممكن تبقى صحيحة أو حسنة أو قريبة يعني ممكن ناخد من 2000 حديث اللي قلت لك عليهم دول شوية كمان كده يبقى ضعيف محتمل للتحسين لكن الباقي كذب ليه أبو حامد الغزالي كان رجلا أصوليا في القمة أصول فقه تعجبك جدا جدا فقيه يعجبك جدا جدا محدث تحت خط الفقر ما عندوش فكرة خالص عن الحديث حتى قال بعض العلماء ما أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب إحياء علوم الدين يبقى كل حديث أنت بتاخده من إحياء علوم الدين لازم تبص في الحاشية اللي تحت حافظ زين الدين العراقي حاول يخرج الكتاب ده بأكتر من تخريج التخريج الموجود المطبوع النهاردة تحت في أسفل هذا الكتاب التخريج الصغير للحافظ زين الدين العراقي لهذا الكتاب أغلب بقى اللي بيقروا ما بيبصش في الحاشية اللي تحت إنما بيقرأ الكلام اللي فلما يجي واحد علشان يقرأ في هذا الكتاب عاد يحضر خطبة مثلا فيقرأ الأحاديث حديثا يخدم الفكرة يطلع يقول هذا الحديث ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد يكون كذبا محضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فده الشيء بقى اللي كان كما قلت لكم الخطباء بيطلعوا يتكلموا فأنا ما كان قصدي إن أنا لما بقول هذا الكلام إن أنا أجرح في فلان أو الكلام ده لكنه فهم هكذا فأنا عايز أوقف صاحبنا وفي نفس الوقت عايز يتقبل الحق الذي عندي وهذا أنا أرجو أن الشباب أن يتعلم الشباب من تجربتنا احنا لما بدأنا جيلي يعني لما بدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإحنا في نهاية المرحلة الثانوية وعلى مشارف الجامعة لم يكن لنا شيوخ يعلموننا الحكمة آه ممكن لنا شيوخ علمونا العلم لكن الحكمة ما تعلمناها من شيوخ ليه؟ لأن تعلم الحكمة زي ما أنا قلت في الحلقة قبل اللي فاتت وأنا بتكلم عن يعني الدعوة وطرائق الدعوة إن دي عايزة حد يلزم يعني أنا وأنا بتعلم ألزم شيخ من الشيوخ عشان يعلمنا الحكمة إحنا ما حدش علمنا الحكمة إنما تعلمنا من خلال سير العلماء وتعلمنا من الواقع ولا أنكر أننا أخطأنا كثيرا أيضا ولم نحسن معاملة العوام الذين أنكروا علينا كنا برضو بنعاندهم في المسألة دي ونحن نظن أننا نقيم السنة ويشتدون يعني غضبا منا وينفروا الحق هنا ينفر من الحق الذي عندنا أنا عايز أقول للشباب لا تكن حائلا بين الحق وبين الناس بسوء تصرفك فأنا لما تعلمت برضو شيئا من سير العلماء وكيف أعامل الناس والكلام ده قلت لأخ لنا يعني صديق هذا الخطيب قلت له أنا يعني فلان فلاني يقول إن أنا علمت شباب الأدب سوء الأدب وإن الشباب بيعترضوا عليه أنا لا أحمل عهدة سوء أدب الشباب أنا أعلم أقول للشباب هذا حديث مكذوب يطلع الشاب بحماسة يروح لواحد على رؤوس الأشهاد يقول له هذا حديث مكذوب ازاي تكذب على النبي ازاي تقول كذا كذا كذا الشيخ ما بيتحملش يا ابني مين اللي قال لك كده ولا الشيخ ابو اسحاق قال لي الحديث ده مكذوب ايوه انا قلت الحديث ده مكذوب فعلا لكن ما قلتلكش تعمل كده ولا تنصح بهذه الطريقه فقلت له انا يعني محتاج ان انا ادعو هذا يعني الشيخ عشان افهمه وجهه نظري وانا عارف طبعا يعني انا ذاك انا كنت لسه يعني تركت القاهره رحت بلدي كان لسه بقالي حوالي سنه تقريبا فالشباب بس اللي يعرفوني انما يعني عامه الناس ما كانش حد يعرفني من من اهل بلدي فضلا عن خطيب مسقع مشهور في البلد والكلام ده فساعات شهره المرء تصده عن قبول الحق يعني أنا النهاردة مثلا لو افترضنا أنا شيخ مشهور مثلا مثلا يجي شاب صغير يكلمني يقول يا شيخ الحديث ده كذا كذا كذا ألاقي صدري اتغير ألاقي إزاي يا ابني تكلمني بالطريقة دي ده أنا فلان فلان وأنا اللي بعلم الناس العلم وأنا الكذا أحيانا قد يلقى يعني ال ال هذا الكلام يلاقي ضعف إيمان عند الإنسان أو يلاقي حظ نفس وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء كلنا هذا الرجل ما فيش حد فينا فوق الموضوع ده ولا حد فاضل قوي يعني كلنا مليانين ذنوب و... وربنا ساتر علينا جميعا فالإنسان ممكن يبقى إنسان فاضل لكنه قد يأبى الحق في مرحلة من مراحله بسبب سوء النقل سوء التصرف إلى آخره لكن أنا لأن الراجل ده مشهور وأنا عايز أبين له برضو إن أنا أقرأ إن أنا برضو قارئ ما أنا بقولش الكلام ده من دماغي فقلت لصاحبي أنا سأدعوه عندي في البيت بس أنا ما خدتوش المرة دي البيت عندي لكن خدته مكتبتي أنا قصدت فعلا أدخله المكتبة بقصد شرعي عندي أنا ذاك وهو انه لما يشوف الكتب يقوم ايه يقوم يتخض شويه يقوم يعرف ان انا برضو قارئ زيه ما اناش واحد جاي من من من الغيط ولا واحد جاي من الشارع ولا الكلام ده فيقوم يعني يهدي المساله شويه لما نتكلم يفتح لي ودانه مش يتصور ان انا شاب صغير وهو رجل كبير وما يصحش ان انا اتكلم قلت بس انا عايز بس يشوف المنظر ده فطبعا يعني وانا عاده ما يعني ما بستضيفش حد في مكتبي ابدا ليه لان ده مكان شغل استضيفه ببيتي استضيفه في حاجه لكن ده ما كان شغل استضيف مثلا حد من اهل العلم ممكن نستفيد بحاجه يعني هتباحث معه في مساله قد نحتاج ان احنا ننظر في كتاب مش ممكن كل شويه طالع نازل عشان اجيب الكتاب لا ممكن اكون في المكتب عندي بحيث ان انا استطيع ان التقط الكتاب بس ده غير كده لا المهم استضفت ايه هذا الرجل قلت لصاحبي ايه يعني انا الحقيقه فتحت لهم الباب دخل قعد وتركتهم ودخلت عشان اعمل لهم شاي ولا حاجه وانا قاصد هذا عشان اشوف تعليق هذا الشيخ اول ما يدخل يشوف المكتبه وكده هو طبعا قال كلمه يعني او كلمه تلقائيه قالها طبعا احنا يعني فيها خطا طبعا يعني ما عقدي هو اول ما شاف البتاع ده وبص لصاحبه قال له يا دين النبي كل دي كتب ارى ده كله طبعا ايه انا ما, ما سمعتش الراجل حكى لي فيما بعد ايه اللي حصل فاول ما جيت والكلام ده لقيت الرجل اول ما قعدت ورحبت بيه واهلا وسهلا فضيله الشيخ واخبارك ايه والكلام دهوت وانا يعني لن اعتب عليك انك انت تكلمت وقلت كذا كذا كذا انا عارف شباب اساءوا الادب معك وكذا لكن الواقع الحقيقه كذا وكذا وكذا وابتديت اجيب له كتب مخصصة للأحاديث الضعيفة والموضوع ما رضيتش أجيب له كتاب شيخنا الشيخ الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع عليه علشان ما يبقاش عنده حساسية في ناس كده لما تقول له الألباني ما يرضاش يقبلها أنا مش فاهم ليه تقول له ابن حجر العسقلاني تقول له مثلا ابن الجوزي يقبلها فبرضو أنا تعلمت القصة دي من حكاية حكيت لي والحكاية دي أنا فعلا يعني أعجبت بها جدا وأنصح بها يعني إخواننا مرة في بعض إخواننا من السعودية ويبدو أنه كان حكيما لأن تصرفه يدل على أنه حكيم أنا لا أعرف الحقيقة هل هو كان عالما أم كان طالب علم أم كان رجلا متعلما لكنه كان حكيما راح في بعض البلاد راح تركيا تقريبا على ما أذكر وكان في مستشفى بيتعالج يعني وكان بينزل من المستشفى يروح يصلي في مسجد بالقرب من المستشفى وهو قاعد بيسمع درس لأحد الشيوخ هناك لا الراجل ده بيشتم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيقول احذروا الوهابية والمش عارفين والكلام ده فكان طبعا هو انت عارف الخليجيين بقى والسعوديين يلبسوا الغطرة والعقال والبتاع ده والكلام ده الرجل ايه خلاص كده أول مرة كان تايه في الزحمة قرر في نفسه شيئا تاني مرة نزل عادي كشف راسه لا عقال ولا غطرة ولا الكلام ده وجاب كتاب التوحيد اللي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقام شايل الجلدة وشايل الورقة وشايل العنوان بحيث الكتاب ده ما يتعرفش كتاب مين وبعدين راح تودد إلى الإمام وقال له والله أنا إيه يعني الحقيقة أنا مبسوط منك وحبيتك وبتاع الكلام ده هوت وعايز أتعلم منك وأتعلم من علمك وحاجة كده ففي واحد إداني كتاب أهوت بس أنا برضو إيه خفت يكون فيه غلط ولا حاجة فقلت أعرض عليك الكتاب بحيث لو فيه غلط أما أقراهوش فاقرأه كده وإيه وقول لي رأيك فيه الرجل أخذ الكتاب ويوم يومين ثلاثة الكتاب طبعا كتاب التوحيد لمن يعني يعرف كتاب التوحيد ما فيهوش حاجة أكتر من الآية يعني تبويب معين الآيات التي تخدم التبويب الأحاديث اللي تخدم التبويب ما يشت... ما يؤخذ من الآية والحديث يعني حاجة إيه عناوين يعني ما فيش حاجة اللي عايز يقرأ كده قراءة مجردة ما يقدرش ياخد حاجة على الشيء المهم الراجل الإمام ده هو بعد يومين ثلاثة الراجل ايه رايك في خلص كتاب قال له هذا كتاب جميل ما فيهوش حاجة قال له انت متأكد يعني انه كتاب رائع وكويس ومش عارف قال له كتاب جميل قال له بقى شوف بقى يا سيدي هو ده كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب اللي انت عمال تشتم فيه وتقول له الوهابية وتقول له مش عارف ايه الراجل اسقط في يده ليه ورث العداوة هو لا أرى ولا عرف ولا عمل أي حاجة زي ما أهله طالعين يعادون وهو طالع يعادي على حسب المجتمع بتاعه قال له لا انت بقى الدنيا كده المنظومة اتغيرت عندي انا لابد انك انت تعرفني الحقيقة وكانت فتحة خير لهذا الامام واخذوا الشيء لهذا الرجل ووداه المملكة وتعلم ورجع يدعو الى المذهب الحق انا عايز اقول يعني شوف التصرف الذكي يعني احيانا لما نقول صححه الألباني ضعفه الألباني بعض الناس كده قلبه يوجعه جلده بينمل أول ما تذكر كلمة الألباني خلاص يا سيدي بلاش الألباني إنما إذا كان في حد فوق الألباني من الطبقة يعني من أهل العلم الكلام ده ممن يعني لا يعاديه مثل هذا الإنسان خلاص اذكر اسمه يعني لا تجعل أي اسم كان حائلا دون وصول الحق إلى الناس أنا عايز الشباب يفهموا الحقيقة دي قصة مش قصة دفاع عن أشخاص مش قصة أن لازم أثبت فلان يعني لازم أثبت فلان لا إذا كان ذكر فلان نحن لا نوالي ولا نعادي على أشخاص أو على, على أفراد إنما نوالي ونعادي على منهج أي حاجة تحول دون وصول هذا المنهج كن يعني حكيما وتصرف هذا أنا ما رضيتش أديله الحقيقة سلسلة الحديث الضعيف والموضوع على الشيخ الألباني إنما أتيت له بالكتب القديمة في هذا الباب جبت له كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله وما تلا طبعا في في كتاب المناكير والاباطيل للجرقاني قبل ابن الجوزي بس كتاب ابن الجوزي يعني يعتبر كان اول كتاب مصنف في هذا الفن وكان يعتبر ايضا يعني اكثره ماده وجبت له كتب بقى بعد كده للشوكاني وابن عراق والكتب اللي التي يعني المؤلفه في هذا الفن قلت له والله يا اخي هذه احاديث كتب صنفها اهل العلم فانتوا لما تهملوا جهود اهل العلم وتقولوا الأحاديث اللي هم نفسهم طول عمرهم بيقولوا هذا حديث باطل وموضوع تطلع برضه تقوله يا ضيعة جهود هؤلاء العلماء ليه انتوا راكنين جهد هؤلاء العلماء على جنب وبرضه الباطل تقعدوا تقولوا فيه ليل نهار لماذا لا تبحثون لماذا لا تتعلمون فدي دي كتب أهل العلم ذكروها وذكروا كذا وقلت له قلت له يعني مثلا وجبت له أحاديث مشهورة برضه لهؤلاء العلماء قلت له أهل العلماء نصوا على أن الحديث دي مكذوبة وأحاديث ضعيفة فكون أنك أنت مثلا بتقرأ في كتاب حتى لو كان لعالم جليل العالم ده لما بيصنف الكتاب بيلاقي أي حديث يخدم الموضوع بتاعه بيدخل في بيستدل, بيستدل بيه ده مش معناه أن العالم كان يعلم أنه مكذوب أو أنه باطل ثم استدل به لا العالم ما عندوش فكرة أنه باطل ولا عنده فكرة أنه ضعيف لأنه مش متخصص في المسألة دي المهم دار بيني وبينه حوار رقيق يعني ما كانش بالحرارة اللي أنا بتكلم بيها الآن يعني حوار رقيق وانتهينا من المسألة دي ان الرجل يعني قبل الحق وقال ان فعلا انا يعني الحقيقة ما درستش علم الحديث كنا خدنا نتف زمان ايام زمان ايام ما كنا في الجامعة ورقتين ثلاثة في في علم الحديث لكن انا مش فاكر منه حاجة اطلاقا ولا اعرف قصة صحيح ولا ضعيف فانا بصراحة محتاج انك انت تدلني على كتاب قبل ما اخطب الجمعة او قبل ما ادي درس احاول اصحح احاديثي منه حينئذ لم أجد مناصا ولا بدا من ذكر الشيخ الألباني في الموضوع ولم يكن ظني في محله في الحقيقة لأن لما قلت له الشيخ الألباني الراجل ما اعترضش خالص إنما قال ده عالم جليل وعالم فاضل أنا كنت خايف إن هو أول مولى الألباني يرفض القصة يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيما يتعلق بهذا الباب لم يكن العالم الوحيد في في عصره لا ده كان في علماء فطاح العلماء كبار من أهل التخصص في علم الحديث وأنا لما أقول التخصص في علم الحديث عشان إذا لم أسمي عالما جليلا آخر لا يتعقب علي به آه في عالم بيتحرى أن ينقل الصحيح بس مش محدث أشهر ثلاثة كانوا في عصرهم ممن تكلموا على الصحيح والضعيف أو تكلموا في علم الحديث بكلام متين وكانوا في حقبة واحدة من أهل الاستقامة في المذهب ها خلي بالك أنا عارف إن في ناس مبتدعة عندهم صنعة في الحديث بس لم يستفيدوا شيئا من الحديث ظل على بدعته في ناس مبتدعة يتكلم في الحديث كصنعة لكنه لا يتدين بالحديث وأبو القاسم البغوي محمد بن عبد الله بن عبد العزيز أحد مشايخ الدار قطني وهو أحد الأئمة الكبار ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل يوما وقال له اكتب لي وصية إلى الشيخ الفلاني أن يعتني بي إن أحمد بن حنبل طبعا إمام الدنيا آنذاك لما يكتب رسالة كده لأبي القاسم ولشيخ من الشيوخ وقول له يعني اهتم بالطالب اللي جاي لك اللي شايل هذا الخطاب والكلام ده أكيد طبعا هيبقى له حظوة عند هذا الشيء فأبو القاسم البغوي ذهب الإمام أحمد قال له إيه اكتب لي كتابا إلى الشيخ فلان عشان يهتم بيه فكتب الإمام أحمد يقول لهذا الشيخ قادب لك رجل يشتغل بالحديث أو يكتب الحديث آه عبارة أحمد قادم أو هذا رجل يكتب الحديث فأبو القاسم البغوي بيقول له يا أبا عبد الله هل قلت له قادم عليك رجل صاحب حديث أحمد قال إيه قال يكتب الحديث هو أبو القاسم عايز إيه يكتب صاحب حديث فقال له الإمام أحمد رحمه الله صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث الذي يتدين بالحديث هي المسألة مش حشو دماغ ولا انك انت تقعد تحفظ لا كما كان علماؤنا يقولون يحيى بن ابي كثير ومجاهد وعكرمه وقالها مالك رحمه الله بعد يعني هؤلاء قال ليس العلم بكثرة المسائل انما العلم الخشية العلم على الحقيقة مش ان كل ما اقول لك في مسألة تقول لي اه انا عارف اقوال العلماء فيها وقال فلان وقال علان والراجح في الخلاف كذا وكذا والدليل كذا وكذا مش ده العلم ده وسيلة لكن العلم على الحقيقة الخشية وأنا لما أقرأ كلام الله عز وجل وأبقى عارف إعراب الكلام وأعرف ارتباط الآية دي باللي بعديها وارتباط السورة دي باللي بعديها وفي الآخر أروح أدخن شيشة ها ولا أروح عشان مش عارف أعمل إيه إيه اللي استفدته أنا إذا, ما إذا هذا العلم ما كان يهدي صاحبه إلى رب العالمين تبارك وتعالى لم يزدد من الله إلا بعدا بسبب, بسبب ثبوت الحجة عليه يعني يا ليته كان جاهلا ربما يعني الجاهل طبعا وهو مؤاخذ أنه لم يبحث عما يحبه الله ويرضاه أو عما يكرهه الله ويبغضه فيجتنبه هو مؤاخذ على أي حال بس جريمته ليست كجريمة الذي علم الحجة فخالفها فأنا فالقصة مش قصة أن أنا ألم علم القصة العلم ده ما هو إلا سبيل الغاية أن تعرف ربك سبحانه وتعالى وأن تقيم العبودية على وجهها كما أرادها منك يا رب العالمين سبحانه وتعالى ليكون مستقرك في النهاية إلى الجنة فليس العلم بكثرة المسائل القصة مش قصة أحشي دماغي والكلام ده أستعمل الحديث فالإمام أحمد قال لك لا صاحب الحديث من يستعمل الحديث فإحنا عندنا ناس يشتغلون بالحديث مش أصحاب حديث اللي أنا هأذكرهم دول اللي هم يعني من أصحاب الاستقامة في المنهج وأصحاب الاستقامة في العقيدة الثلاثة دول الحقيقة تأثيرهم في العوام بالترتيب اللي هقوله بس مش ده الترتيب العلمي من ناحية القوة برضو عشان برضو ايه يعني ممكن نقدم واحد على واحد نحط واحد جنب واحد هم ثلاثة الحقيقة اللي انا اقدر اقول انهم كانوا كان لهم التأثير البالغ في الجماهير سواء جماهير المسلمين كعامة أو جماهير المثقفين أو النقاد أو طلبة العلم على وجه الخصوص أول واحد اتحط على قائمة هؤلاء الثلاثة الشيخ الألباني رحمة الله عليه تاني واحد الشيخ أحمد شاكر أبو الأشبال طبعا الشيخ أحمد شاكر احنا ب... نفخر أنه من مصر رحمة الله عليه والثالث الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ده رجل لما تقرأ له في علم الحديث تهز دماغك من الإعجاب متين غاية المتانة الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه ولكنه كان يحب الخمول كانش يحب يظهر ولا يحب كده يتصدر رجل مكتبة وعاش حياته مصححا للكتب في الهند دائرة المعارف الهندية لحد ما جاء أمين مكتبة الحرم المكي الكتب التي صححها كتب في في غاية الأهمية وتصحيحه متين كانش بيصحح زمان الكتب إلا العلماء هم اللي كانوا يكتشفوا الأخطاء والكلام ده الكتب التي ألفها الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي أنا كلف بهذا الرجل لأن بحبه من قلبي أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجات في الجنة لأنه كان له تأثيرا بالغا على تكوين العلمي الكتب اللي ألفها كتب قوية للغاية بالذات كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل والله لا أقول يكتب بماء الذهب بل أقول يكتب بماء العيون كتاب التنكيل بتاع الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمة الله عليه واليمن الحقيقة بتطلع كل فترة كده عالم العالم يعني تلاقيه تقيل جدا يعني زي ايه ما بيقول القائل يعني وأم الصقر مقلاة نزوره يعني ايه ترى الشحرورة أكثرها بيوضا وأم الصقر مقلاة نزوره يعني انت عارف اللي بيبيض كتير الفراخ والعصافير والشحرور وبتاع كل يوم يبيض بيضة بس العصفور لما يبيض بيضة بتطلع من البيض يطلع من البيضة ايه عصفور ها يعني حاجة ما لهاش قيمة يعني لكن الصقر بقى يبيض بيضة في السنة بس البيضة ده بتطلع صقر ما بتطلعش عصفور فبقى أم الصقر مقلاة النزور مقلاة يعني يعني بتبيض قليل قوي والنزر بعد النزر ما تبيضش إلا إيه يعني قليل جدا بس بيطلع فالحقيقة اليمن في علماء اليمن اللي بيطلع منها فعلا بيكون عالم تقيل يعني أنت عندك بقى شو شو ابن الوزير مثلا ابن الوزير مش حد يعرف ابن الوزير إلا إلا خواص طلبة العلم كمان ده انت لما تقرا العاصم القاسم لابن الوزير ده حاجه حاجه ده ملك العاصم القاسم ده لابن الوزير أو تقرأ حتى مختصر الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم اختصر العواصم القاسم ده موضوع مطبوع في تسع مجلدات يكتب بماء العيون برضه ها والمقبلي والشوكاني والصنعاني يعني الحقيقة فالشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني لأنه كان يحب الخمول كانش يحب يظهر الكلام ده ما يعرفوش إلا خواص طلبة العلم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه لأنه كان قاضيا يعني شرعيا ويعني كان رجل أزهريا وفي نفس الوقت كان صاحب قلم قلم رشيق كان أديبا وبيت آل شاكر بيت محترم من البيوت المحترمة الشيخ محمد شاكر كان وكيل لجامع الأزهر خلف الشيخ أحمد شاكر من أبناء الشيخ أحمد شاكر والشيخ علي شاكر الشيخ علي شاكر رحمة الله عليه توفي يعني شابا والشيخ محمود شاكر أبو فهر شيخ العربية في هذا الزمان وصاحب القلم الرشيق الناصع أنا يعني موجود جنب السرير عندي بصفة مستمرة كتابين للشيخ محمود شاكر على طول دائما أقرأ في الكتابين دول أباطيل وأسمار اللي هو بيرد فيها على لويس عوض والجماعة بتوع الطابور الخامس دول وكتاب المتنبي والمتنبي معه الرسالة اللي الشيخ شاكر عملها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا الممتعة دي اللي أنا أتمنى أن كل واحد يقرأ هذه الرسالة قال بيت شاكر كله بيت علم الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان له حظوة أكثر وكان مشهورا وكان معروفا أكثر من الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني بس تأثيره كان أقل ليه لم تكن آنذاك في صحوة علمية أو صحوة شبابية حتى الصحوة الشبابية لم تكن علمية والشيخ كان منشغلا بالقضاء ما بدأ الشيخ يتفرغ رحمة الله عليه إلا بعد ما وصل 60 سنة الشيخ توفي سنة 1958 وكان سنه 68 سنة ما تفرغ الشيخ إلا بعد الستين وكانت صحته ضعفت وكان بذله لم يكن بذاك يعني لكنه ألف كتبا كثيرة من أهمها المسند وشرح رسالة الشافعي وجزئين من شرح سنة الترمذي ويعني عمل له جهد كبير جت بقى المسألة وسعت جدا جدا مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه حتى الشيخ الألباني استطاع بفضل رب العالمين عليه سبحانه وتعالى أن يفعل ما لم تفعله كتيبة من أهل العلم ما يذكر رجل بسنة فيما يتعلق بالحديث يعني والتصحيح والتضعيف والكلام ده إلا وللألباني عليه فضل الصحوة الموجودة دي كلها على رأسها ما قلتش الشيخ الألباني لوحده اللي عملها لا هناك علماء كثر كرام كبار وإن لم يكونوا متخصصين في علم الحديث لكنهم ما كانوا يحتاجون إلا بالصحيح يعني مشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين و... وهذه الطبقة اللي هم صح مش متخصصين في علوم الحديث تخصص أهل الحديث لكنهم كانوا يحتجون بالصحيح ويتحرون الصحيح ويعرفونه ويعرفون طبقات العلماء حتى الذين يأخذون منهم التصحيح والتضعيف لكن عايز أقول اللي كان على قبة هؤلاء فيما يتعلق بهذا المعنى ان صحيح وضعيف والناس يعرفوا ان ده باطل وده موضوع الكلام ده كان الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان له الفضل الكبير في هذا برغم ان في ناس انا اعلم انهم يسرقون عمل الألباني ياخدوا تخاريج الألباني وحكم الألباني ويكرهوا الألباني برضه وينتقدوه ياخدوا الحسنة منه يطوها تحت البساط البحث وكأنه هو اللي مخترعها أول ما يغلط الألباني يقول لك وقد أخطأ الألباني في كذا وكذا والرد عليه من وجوه الأول الثاني الثالث الرابع ما عندناش مشكلة أنه غلط الألباني ولا من هو أعلى من الألباني بس إذا يا أخي كان عندك حسنة خدتها من الألباني أفشها الألباني غلط غلطة برضه تعاقب الألباني ما عندناش مال تتعاقب لا الألباني معصوم ولا من هو أكبر من الألباني معصوم مفيش مشكلة في المسألة دي والشيخ الألباني رحمة الله عليه هو اللي علمنا أن نتعقبه أنا أهديت للشيخ رحمة الله عليه بعض كتبي وفيها تعقب على الشيخ تعقب على عليه هو ما لا ما لا مني بل بعض الكتب قرأها كما هو أشار إلى ذلك في بعض كتبه رحمة الله عليه ولا لا مني ليه هو الذي حرر عقولنا من هذا الجمود بس على حسب الضوابط العلميه مش يبقى فيه انفلات في ناس النهارده منفل منفلتون منفلتين يعني يجتهد بلا اي ضوابط بدعوى ايه الاجتهاد وعدم التقليد والكلام لا انت عايز تجتهد اه في اصول للاجتهاد تدرس الاصول الاول تمشي تبع الاصول اهلا وسهلا انما تحدث فوضى في العلوم وتجتهد من دماغك كده ومن عقلك والكلام ده الكلام ده مرفوض فانا عايز اقول ارجع واقول الموضوع متشعب جدا وانا عملت ده كمقدمه لان انا يعني فيما بعد ان شرح الله عز وجل صدري ولقيت وقت في اقدر ادي على الاقل نصف ساعه ساعه الا ربع في كل اسبوع اقول الاحاديث المشهوره على السنه الناس اللي هم بيقولوها واذكر عله الحديث ومفيش مانع ان انا ادلك على بعض المصادر التي عنيت بتخريج هذا الحديث اذا كان انت لك رغبه انك انت تتوسع في معرفه العله ولك فضل اطلاع في علم الحديث ولا حاجه برضو ده من باب ان يتجنب الناس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان لم يشعروا بذلك انا ما يعني دفعني الى هذا الا اني اسال تقريبا يوميا عشرات عن عشرات المسائل فطب النهارده انا لما بقول لواحد بيسالني الحديث ده ضعيف طب ما هو بس اللي استفاد لكن فرأيت أن أتكلم في قناة فضائية يراها الملايين برضو في جنبات العالم ربما يكونوا متورطين في ذكر هذه الأحاديث فهم يتعلموها ولا يفوتني أن أقول أن في بعض الأحاديث التي سأضعفها اختلف أهل العلم فيها فأنا أعلم أن في بعض العلماء قد يكون حسنها أو قد يكون صححها لكن أنا أرى وده مش رؤيتي أنا لوحدي يظاهرني في هذا كثير من أهل العلم سأذكر برضو بعض أهل العلم الذين ضعفوا أو هم على أنا أنا على وجهة نظرهم لا أقول هم على وجهة نظري بل أنا على وجهة نظرهم في هذا فلا أحرج لا أحرج يعني ساعات الحافظ بن حجر مثلا عسقلاني ساعات يصحح حديثا ما أو يحسن يأتي من بعده يضعف إحنا على حسب الضوابط العلمية أقول الصواب التضعيف فإن كنت ترى أنني أهل أن تأخذ مني فلا جناح عليك أن تقلدني وتخالف الحافظ بن حجر إن كنت ترى لا الحافظ بن حجر هو الذي يقلد وأنا لا وأرجو ألا يتصور أحد أن أنا حاطط نفسي قبل الحافظ لا أنا بتكلم الآن في من سي... سيقلد مش من سيقلد لا الحافظ بن حجر العسقلاني ده أنا ما أنا ما سواش أصب عليه المية بتاعته لو هو بيتوضى انا ما انفعش ابقى غلام اصب على الحافظ بن حجر الوضوء بتاعه ما اقصدش احط نفسي يبقى الحافظ يعني استغفر الله يعني لكن انا كلامي في المقلد وليس في المقلد يعني من ترى فيه انه الادين الاعلم والادين لك الحق ان تقلده في ذلك لكن أنا أرجو ألا يكون هذا يعني مدعاة لاتساع الخرق وسأحاول بقدر الإمكان عشان أقلل المسألة دي أجيب أحاديث يكاد أهل العلم بالحديث يتفقون أو أكثرهم يجمع على كذب هذا الحديث أو على خطئه أو على بطلانه وسأحاول بقدر المستطاع أن أتجنب الأحاديث اللي يبقى فيها خلاف شهير اللي في خلاف شهير يعني ممكن خلاف يكون في حديث ما ضعيف خالف فيه عالم مثلا غلطة عالم أو عالمان لكن أكثر أهل العلم يذهبون إلى ضعف الحديث أو إلى بطلانه مثلا ده اللي أنا هحاول بقدر المستطاع أن أنتقيه أما الحديث اللي هو آه يعني مختلف فيه قوي مثلا هحاول بقدر المستطاع أن أنا إيه يعني أؤخره ولو اضطررت أن أنا أعمل حاجة زي كده يبقى أنا برضو هضطر أن أنا أقول لك لماذا أنا ضعفته والعالم ده لماذا أخطأ في هذا المسألة أرجو أن تكون يعني آه يعني آه مفيدة وهي يعني داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق